مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين آه، احب ان اكلمكم الان عن النصف الاخر من الحقيقه النصف الاخر من الحقيقه الشخص الحقاني الشخص الحقاني يقول الحقيقه كلها ولا يكتفي بنصف الحقيقه ويخفي الباقي عشان كده في القضاء يخلوا الواحد يقسم ان يقول الحق كل الحق ان يقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق وهكذا في النقد السليم يعني اي واحد بيدرس الكريتيسيزم في الجامعه في النقد السليم يخلوا الشخص يحلل الموضوع ويذكر مزاياه وعيوب لكن ما يقولش جزء وينسب الباقي افتكر مره دعيت الى القاء محاضره في احدى الجامعات بانجلترا كانت متخصصه في الشرق كانت المحاضرة عن ابن العسال ما له وما عليه يعني في ناس يفتكروا كتاب القانون الوحيد اللي عندنا هو ابن العسال لا انا اتكلمت كتير عن ابن العسال ما له وما عليه لان له اخطاء كثيره كان جامعا وليس محللا فجمع القوانين المظبوطة بتاعت الكنيسة على القوانين بتاعت الملوك على القوانين المزورة على حاجات كتير كله جمعه مع بعضه ولذلك له أخطاء فالواحد يقول عن كل شيء ما له وما عليه حتى كتابة التاريخ كتابة التاريخ كل واحد ساعات بيكتب التاريخ على مزاجه لكن كتابة التاريخ الواحد يمسك أي شخص أو أي حقبة ويدرس ما له وما عليه ولذلك لا يرجع الإنسان إلى كتاب واحد وإنما يقرأ مجموعات من الكتب ويفحص ويقارن ويحلل ويستنتج السليم من غير السليم ومثلا كلنا نعرف ان الورد بيحاط بالاشواك ففي انسان يتامل الورد وينسى الشوك وفي انسان يتعب من الشوك وينسى الورده لكن الشخص الواقعي ياخد الوردة بشكر كل اللي فيه وهذا هو الفارق بين الذي يحكم حكما سليما بعد التحليل وبين الذي يندفع في تيار معين ايا كان ويتكلم فيه عن غير معرفه عشان كده ساعات بنتقد في بعض الجرائد اللي يقول رأي المثقفين كذا طب هو بقية البلد مش مثقفة مفيش غير العدد ده المحدود هو المثقفين فلازم يتعرف رأي الكل والإنسان اللي تفكيره واسع وما بيغلطش يفكر في كل حاجة ما لها وما عليها يعني التكنولوجيا الحاضرة الناس بيعجبوا بيها لكن برضه لابد أن نعرف ما لها وما عليها الهندسة الوراثية في ناس ينتقدوها في حاجات كثيرة وفي ناس بيمدحوها فيبقى لابد أن نأخذ ما لها وما عليها ال mobile phone لازم نعرف ما له وما عليه مش واحد يمدح على طول ويقول نشكر ربنا ان انا عشت في ايام ال mobile phone ده انما ال mobile phone لو واحد حط السماعه على ودانه ممكن بعد شويه يجي له سرطان في اذنه والسرطان ينتقل الى مخه عشان كده لما واحد يكون عنده mobile phone لازم يجيب cord كده معين يحطه يركبه في التليفون ويركب في ودانه ويخلي الآلة بتاعة ال mobile phone على بعد نصف متر على الأقل ويتكلم من ال cord ده اللي فيه mic mic وحاجة في ودانه لكن واحد يفرح بال mobile phone ويفضل يحطه على ودانه ده جايز بعد كده ما يلاقيش الودان دي وما يلاقيش الذهن وانا كل ما بقابل واحد بقول له الدكتور كله اللي اعرفه اللي ما اعرفوش يعني انبا يؤنس برضه قلت له لازم تجيب الكورد ده وتحطه في ودانك وتخليك بعيد عن الماء التاني ما بنجاملش صدقوني بعض الوزراء وما هو اكبر من الوزراء قلت لهم نفس النصيحه يا جماعه خلوا بالكم جايز واحد يقول ما احطوش على وداني احطه على حجري يعني السماعه في ودانه وحطت المايك آه، ال- الاله على حجره حجره هتتاذى لان الترددات اللي موجوده الفايبريشن اللي موجوده دي هتاذي الودان زي ما تاذي ركبته زي ما تاذي حجره زي اي حاجه فلازم الواحد في الامور يرى آه، الوجه الاخر ليها ما يكونش مندفع في اتجاه معين ويسيب الباقي زي مثلا تلاقي في الكتاب المقدس ايات عن الزوج والزوجه وان المراه تخضع لرجلها ويجي الراجل يروح ماسك في الايه دي ويقول لها شايفه بيقول له تخضعي ليه زي ما سارة كانت تخضع لإبراهيم وتقول له يا سيد جنب الآية بتاعت سارة كانت تخضع لإبراهيم وتقول له يا سيدي يحط الآية اللي بتقول لإبراهيم اسمع لسارة في كل ما تقوله لك هو سارة دي كانت آه، هينة دي كانت بتنصح إبراهيم حتى في حياته الخاصة فيسمع لها تقول له روح اتجوز البت دي اللي اسمها هاجر يقول لها حاضر آه النصف النصف الواحد من الحقيقة ان النساء يخضعن لرجالهن والنصف الثاني ربنا بيقول للرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسة وبذل ذاته عنه فالراجل اللي يحب مراته لدرجة يبذل ذاته عنها هتخضع له بلا شك خضوع الحب مش خضوع العبودية يبقى هي دي الحقيقة تمسك النصف والنصف الآخر تيجي مثلا واحد يقول فتاة انحرفت ويقعد يعيب في هذه الفتاة على قد ما يقدر ازاي تنحرف عليه ان ينظر الى النصف الاخر من الحقيقه جايز النصف الاخر ان هناك اب قاسي يعاملها معامله قاسيه جدا لدرجه انها دورت على اي صدر حنون تلقي نفسها بين يديه لان ما لقتش الحنان في البيت فبحثت عنه خارج البيت ان كنا نلومها لابد ان نلوم معها اباها والمعامله السيده السيئه في البيت او البيت المنحل او حاجه زي دي لكن ناخد النصف واحد من الحقيقه وننسى النصف الاخر حاجه مش مظبوطه جايز واحد يقول المنطقه الفلانيه شعبها متعب ومرتد وحاجات من النوع ده ده نصف من الحقيقة والنصف الآخر إن مفيش رعاية وما فيش افتقاد وما فيش عمل كهنوت فالشعب ضل المسيح ايضا وجدهم بالشكل ده انهم منطرحين ومنزعجين كغنم لا راعي له ما ناخدش نصف الحقيقة ونسيب ال- النصف الآخر يعني نلاقي واحد اتنرفز نقعد نعيب فيه طب برضه لازم نشوف النصف الآخر مين اللي أثاره ومين اللي أتعبه ومين اللي خلاه يتنرفز مرة وأنا أسقف كان عندي فرصة أقعد مع الناس أكتر من دلوقتي ما كانش فيه مسؤوليات كتيرة فجتني امرأة تشكو إلي من معاملة زوجها ودراعها كده كشفته فيه آلام وردود و... ويسر الراجل سواها تسوية كويسة قبل ما تجيني أو زايدة سوى يعني فقلت لها ابعتي لي الراجل ده فجاني الراجل وقعد يحكي لي عن تصرفات امرأته الغير المعقولة اللي هيجته لدرجة انه عمل الحاجات دي ففي كل مشكلة زوجية ما ناخدش فيها جانب واحد انما لازم ندور على الجانب الاخر ماشي ازاي ودي كانت من اول الخليقه آدم قال لربنا قال له هل أكلت من الشجرة؟ قال له المرأة اللي, اللي أنت جعلتها معايا أعطتني فأكلت فنصف الحقيقة إنها أعطته فأكل والنصف الثاني فين عقلك؟ والنصف الثاني فين الوصية اللي أنت سمعتها؟ دايما الناس يقولوا المرأة سبب سقوط آدم لكن أنا في رأيي سبب سقوط آدم نسيان وصية ربنا وعقله ما كانش معاه لما أخذ من المرأة وهو عارف بالظبط ربنا قال له إيه قال له يوم تأكل موتا تموت طب كانت فين دي؟ المرأة دي نصف الحقيقة والوصية وعدم تذكرها آه، جانب آخر لابد إن احنا نتذكره زي أب مثلا عاقب ابنه وأول ما عاقب ابنه جه الناس يقولوا أين الأبوة وأين الرحمة وأين الحنان فافتكروا العقوبة ولم يفتكروا الخطية التي سببت العقوبة وهكذا يوجد عندنا بعض الكتاب اللي بعضهم أنا كنت بكتب عن تحليل كتبه تحت عنوان بدع حديثة ينكر العقوبة تماما يقول لك لا ربنا حنين الله لا يدين الله لا يقاصص أحدا الله لا يلعن الله لا يعاقب الله لا يغضب نصف الحقيقة وسايب النصف الآخر النصف ده هو بيخلي الشخص يقع في خطايا أوسع من كده طب يقول الله لا يعاقب طب ما في عقوبات في سفر التكوين من ضمنها عقوبة آدم وعقوبة الحية إلى آخره ومن ضمنها عقوبة الطوفان ومن ضمنها عقوبة سدوم وعمورة يبتدي بقى ينتقد كتابة هذه الكتب ويقول لك كتبت العهد القديم جنسهم ونعتهم ويبتدي يهاجم الوحي الإلهي إلى آخره لأن خطية بتقود إلى خطية لأنه لم ينظر إلى الوجه الآخر وبعدين واحد يقول لك سيبك سيبك سيبك من الحاجات دي كل دي اشياء بتاعت العهد القديم طب وهو العهد الجديد ما فيهاش عقوبات بطرس ما عاقبش حناني وسفيرة بولس ما عاقبش بار يشوع ما عاقبش خاطئ كورنثوس والأحمر أن يسلم إلى الشيطان لإهلاك الجسد لتخلص الروح في يوم الرب المسيح ما عاقبش كهنة العهد القديم وقال لهم من أجل هذا ملكوت الله ينزع منكم ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تصنع ثماره دي في متى 21 إذا في عقوبة فلو أنكرنا العقوبة هننكر العهد القديم وننكر العهد الجديد ويبقى ربنا أكمنه حنون وعطوف يبقى حنان فقط من غير تربية من غير تأديب والكتاب بيقول أي ابن لم يؤدبه أبوه وأن كنتم لا تقبلون التأديب تبقوا نغول لا بنون كما ورد في عبرانيين يبقى ما ناخدش النصف الحقيقة ونقول لماذا العقوبة وننسى النصف الآخر وهو التربية والعدل والنظام العام وما ذكر في الكتاب المقدس واللي يقول أين الأبوة تقول له وأين البنوة يعني واحد يلخبط في أبوه زي ما هو عايز ويشتم فيه ليل ونهار وبعدين يجي أبوه يعاقبه يقول له أين الأبوة طب أين البنوة ودي تصرفات ابن لازم نشوف النصف الآخر من الحقيقة ساعات بيجيني بعض أشخاص من أولادنا يكلموني عن نشاط الطوائف الأخرى ويقولوا الحي الفلاني اكتسحته الطائفة الفلانية أو بتشتغل فيه لما نشوف الوجه الآخر أين نشاطكم أنتم ما هو الوجه الآخر لأنه كنتم ما عندكوش نشاط ابتدوا هم يتنشطوا ولا ناخد النص ونسيب النص ما ينفعش زي مثلا يقول لك لا تلم الأسد إذا أكل الغزال لكن لم الغزال إذا وضع رأسه في فم الأسد عشان كده ربنا بيدي الغزال سرعة في الجنب مش عند الأسد عشان يفلت منه فعلينا أن احنا لا ننسى النصف الآخر من الحقيقة زي إنسان يذكر النتيجة وما يذكرش السبب النتيجة ان الاسرة انحلت طب ما نشوف ايه السبب النتيجة ان الزوجة هربت من البيت طب نشوف ايه السبب يعني لازم في كل حاجة نبحث ونشوف السبب يقول لك فلان سقط لازم تبحث سقط عشان ايه هل في عوامل خارجية مؤثرة هل في عثرات في الخارج سببت سقوطه هل في عدم رعاية من البيت أو من الكنيسة لكن مجرد ناخد نصف الحقيقة ونسيب النصف الآخر ده أمر لا يوافق الكتاب ولا يوافق العقل السليم ولا يوافق المنطق أيضا زي واحد يلوم من أجل التقصير وعدم التنفيذ طب يشوف النصف الاخر جايز النصف الاخر في عوائق في معطلات فنوزن الناحيتين مع بعض زي واحد غني اتسرق ربما اتسرق من اجل بخله وقعد يكوم وما يديش لحد فالناس قالوا نريحه من التكويم اللي هو عامله ده ما دام هو ما بيديش لحد آه زي امرأة تمشي في الشارع ومحملة بالذهب كم غويشة هنا وكم كردانة ولا ما اعرفش بيسموه ايه ده وكم حلق في ودانها وكم وكم وكم فيجي واحد ينشلها تقول للراجل ده نشال وحش صحيح ان هو نشال وحش لكن الاثارة هي دي ولذلك انا انصح السيدات انهم ما يمشوش محملات بالذهب في الطرقات او في الاماكن العامة الحاجات دي تكون في بيوتكم وفي دعواتكم الى اماكن معينة في مجتمعات مغلقة لكن تمشي كده زي الفاترينا مليانة حاجات لما دي هتسبب لكم الحاجات دي. لازم ندور على النصف الآخر يعني ما نذكرش رد الفعل دون أن نذكر الفعل تقول في شباب بيبعد عن الكنيسة طبعا ده غلط لكن سبب بعده ايه شوف النصف الآخر جاي تسبب بعده ان مفيش اهتمام في الكنيسة جاي السبب بعده ان مفيش نشاط في الكنيسة جاي السبب بعده ان مفيش عناية بالشباب ي- يقعدوا معاهم ويشوفوا عايزين ايه و... وايه اللي يحتاجوا له في الرعاية آه، جاي السبب بعده ان هو ما بيشبعش ما بيشبعش روحيا ولا فكريا ولا ثقافيا من الكنيسة فبعد يعني ما ناخدش نصف الحقيقة ونترك النصف الآخر لأن ده مش مش عدل تقول مثلا فلان إنسان خير إنسان خير محب للخير محب للعطاء في نصف الحقيقة والنصف الآخر كيف أتاه ما معه بحيث يحسن به على الآخرين وعلى رأي البيت الشاعر اللي بيقول يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود فدايما بيكون في جزء منسي نصف في الحقيقة منسي زي مثلا في الأغاني الشعبية اللي بتسمعوها في الراديو ولا في التلفزيون يقول لك مثلا دي أغنية لفلانة المشهورة أو دي أغنية لفلان المشهور ومعجبين بها الناس ويذكرون المغني والمغنية دون أن يذكروا المؤلف اللي وضع الكلمات ويصبح المؤلف هو النصف الآخر المنسي ولما نسأل أي حد من اللي بيعجبوا بالمغنيين والمغنيات نلاقيهم مش فاكرين أسماء المؤلفين وساعات المؤلفين بيتعبوا بيتعبوا من انهم آه، منسيين انسان مثلا فاضل يمدحه الناس لفضله او لفضيلته وكل المديح عن فضله وف- وفضيلته لكن هناك النصف الاخر من الحقيقه وهو النعمه المعطاه له علشان كده بولس الرسول في كورنثوس الأولى 15 10 قال وأخيرا كأنه للصقر ظهر لي أنا اللي هو المسيح أنا أصغر الرسل الذي لست مستحقا أن أدعى رسولا ولكني بنعمته تعبت أكثر من جميعهم ولكن ايه تعبت اكثر من جميعهم ولكن ليس انا بل نعمة الله العاملة فيا يعني هو تعب اكثر من جميعهم دي نصف الحقيقة طب والنصف الثاني نعمة الله العاملة فيا ما اكثر ما ننسى نعمة الله العاملة ونفتكر بس الناس العاملين وفضائلهم برضو طريقة زي طريقة ال- الآية الواحدة أو مثلا الشخص اللي عمل المشروع الفلاني وبيمتدح عليه بيمدحوه وينسوا المشتركين معه في العمل أفتكر أحد الآباء الرهبان عشت معاه هو تنيح حاليا وكان أبا فاضلا كان يعمل العمل المطلوب منه ويسيب الجزء الأخير البسيط وبعدين لما يسألوه يقول لهم ربنا يبارك في فلان هو اللي عمل هو اللي عمل بينما هو اللي عمل كل حاجة لكن جزء بسيط أشرك فيه الآخرين علشان لا ينسب العمل كله إلى نفسه أو ساعات شخص بالعكس يذكرون عيوبه ولا يذكرون فضائله هذه نصف الحقيقة وتبقى طبعا الصورة التي تعطى للناس هي صورة غير متكاملة وهي صورة غير عادلة يا ريتنا باستمرار نذكر النصف الآخر سواء في العقيدة أو في معاملاتنا الشخصية أو في معاملاتنا العامة ويبقى عقلنا يتسع للنصف وإلى النصف الآخر اتفضلوا نصلي